بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
يا رب ازاي انا اقدر ارضيك اعمل ايه التفكير ده نوع من انواع الطاعات بس مش ازاي انا اقدر ارضيك واسرح ازاي انا اقدر ارضيك وافكر فعلا ايه العمل العمل اللي يرضي ربنا ها ايه ايه طب اعمل كذا طب اعمل كذا يا رب يا رب يهديني يا رب اعمل ايه هي دي افتح القران وادور ايه اللي يرضي ربنا وافتح السنه وادور ايه اللي يرضي ربنا وافتح كتب العلماء ادور ايه اللي يرضي ربنا ولعلهم يتفكرون لقوم يتفكرون بعدها لقوم يعقلون بعدها الأخيرة اليقين بقى اللهم ارزقنا اليقين يا رب الآية 2 من سورة الرعد لعلكم بلقاء ربكم توقنون اللهم ارزقنا اليقين يا حي يا قيوم يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون هي دي القضية ربنا بيقول ايه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم عذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الله أكبر شفت سياق الآيات عشان تعرفوا ده منهجنا في التفسير ان احنا ناخد سياق الايات الشويه كده على بعضهم عشان نطلع منهم بحاجه مش الكلمه معناها اللهم ثبتنا على الايمان يا رب يقول الله عز وجل واذا قرات القران اللهم ارزقنا تلاوه القران اللهم ارزقنا حسن تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجاب مش باين تبقى واقف ورا الإمام ودماغك عمالة ونيجي نسأل فضيلة الشيخ أشرح الصلاة أعمل إيه والشيخ يقول لك قد شرع الشرع لتركيزي في الصلاة الموضوع مش كده الموضوع لازم أبقى عارف بس أنا بكلم مين أصل السلف لما كانوا بيكلموا بعض كانوا بيكلموا ناس بتفهم لكن الوضع دلوقتي الواقع هنكلمهم بكلام السلف وعايز شرح يعني نقول كلام السلف ننقل كلام السلف ونقل بس الكلام ده عايز ايه؟ عايز شرح ما عادش بيفهم ببساطة المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا هو واقف ورا الإمام والإمام بيقرأ القرآن وهو دماغه في كل واد يهيمون ايه السبب ما فيش يقين الاخره اللي الرسول قال لهم عليه ما تصلي عليه شوف العلاج قريب ازاي صلي صلاه مودع هي دي لو عنده يقين ان دي اخر صلاه يصليها في الدنيا كان ايه كان ركز يا جماعه مش عارف دي فضايح ولا لا لكن الواحد لما يبقى هيدي درس بعد الصلاه بيبقى مركز قوي في الصلاه يا رب ده انا اهو انت لو عندك مشكله رايح قضيه وفي وسط القضيه مستني نطق القاضي بالحكم ورحت تصلي الظهر وراجع تسمع النطق بالحكم تسمع في الصلاه دي لا ده انا مركز لا واحد صادق يا رب ينطق بقى بال بالبراءه لكن اللي هيسمح في القضيه نفسها يبقى ده واحد مش مؤمن ما بيعملش لربنا بيعمل لنفسه فكر هو حلها عنده هو لكن اللي ممكن ان حلها عند ربنا طول الصلاه يقول ايه اه صح ولا لا هيبقى مركز فاللي عنده يقين انه بعد الصلاه دي هيموت يسبح في ايه اللي عنده يقين انه بعد الصلاه دي هيموت هيسبح في ايه طيب واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره اللي ما عندهمش يقين في الاخره حجابا ايه مستوره قلبي قاسي يا فضيله الشيخ ليه هي دي عدم اليقين في الاخره وجعلنا على قلوبهم اكنه مغاليق أكن أن يفقهوه أنهم يفهموا وفي آذانهم وقرا أنك إذا وقفت خلف الإمام أو خلف أي قرآن شغلت قرآن في السيارة وأنت ماشي مركز معاه دي أوامر ربنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون عشان تفهم عشان تفهم اليقين بالآخرة يأتي من تفصيل القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم فهمنا القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن القرآن كتاب عظيم عظيم بس احنا مش مقدرينه قدره شوف الحديث ده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث في مسند الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جات له أوامر إن هو يعلم الناس إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان هو ده الشاهد من الحديث وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما وإيه ويقظان سبحان الملك هو ده القرآن لا يغسله الماء يعني القرآن لما جم في وقت من الأوقات ورموا كل المصاحف أو ردموا نهر الفرات المغول بالمصاحف عشان يعدوا عليه ضاع فين القرآن ما ضاعش ليه لأنه في الصدور هي فين الإخوة النهاردة بقى اللي بيقولوا هو حفظ القرآن فرض يا عم الشيخ حفظ القرآن مش فرض نقول لهم ان حفظ القرآن فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الكل وإن لم يكن به أهل الكفاية ها أتم الكل وشرط فرض الكفاية وده مشروع قديم برضه كنا عايزين نعمله إن يبقى ثقات عدول النهارده حملة القرآن بعضهم فساق بيدخن ويحشش وبعضهم يتأكل به ويشتري بيه ثمنا قليلا وبعضهم وبعضهم وبعضهم فلذلك نريد أن يقوم الأكفاء من الثقات العدول أهل الديانة بحمل القرآن صح ولا لا وإن ما كانوش في معشر الملتزمين نجيب منين نجيب منين لازم لازم فعلا يطلع شباب رجالة يحفظوا القرآن ده تقرأه نائما ويقظان بصفة أهل القرآن اللي قالها عبد الله بن مسعود ينبغي أن يعرف بليله إذ الناس إيه؟ نائمون إنك أنت ترى إنك أنت بالليل نايم وبتقرأ قرآن وبتسمع القرآن ليل ونهار تقرأه نائما ويقظان يبقى في صدرك وليل ونهار قاري فيه ما تبطلش ما تسيبوش إطلاقا إخوتي الكرام حين ندخل على كتاب الله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلا بد أن أضع أولا أربع أصول أو صفات أو معالم لهذا القرآن أربعة أول حاجة أن هذا القرآن نزل بعلم واسع محيط الله عز وجل الذي أنزله والله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله بإيه؟ آه، وعلم إيه؟ واسع تام محيط اسمع اسمع القرآن بقى أنا نفسي أنت بتسمع يعني تحس آه آه. عبد الله بن عباس بيقول والله إني لأمر بالآية من القرآن يطير لها من عين النوم فأود لو أن الناس كلهم علموا كما علمت ليسعدوا كما سعدت اسمع بقى طب اسمع كده معايا وهشوف هتحس ولا لا أنا هجرب فيك وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل اسمع بقى ها؟ قل أنزله الذي يعلم السر والله احيانا الواحد بيحس ان الايات دي اول مره في حياته يسمعها او اول مره في حياته يحس بيها قل قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما اللي انزل القران مين الله خايف تقول الله قل أنزله مين الذي يعلم السر في السماوات والأرض عشان كده لما تفهم القرآن تلاقيه بيتوغل في أغوار نفسك ويصل لأسرارك ويفضح توهماتك تلاقيه بيتكلم عنك يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ما تحذروا انتوا تحذروا ايه ينبأك هينبأكم قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله ليه العزيز العليم أول صفة مكينة من صفات هذا القرآن أنه نزل بعلم بعلم الله علم تام واسع محيط يبقى لما القرآن يتكلم لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن هتلاقي كلام مش زي ما المنافقين من العلمانيين وغيرهم يقول لك نزل لأهل البادية لا ده بإيه؟ بعلم بعلم الله الواسع الشامل التام المحيط فيخاطب إلى أن تقوم الساعة كنت مع الإخوة في الأسانسير بقول لهم في آية في القرآن بتذكر فيها الأسانسير آه قال تعالى ها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهروا ده الأساسي معارج يطلعوا عليها ومعارج عليها يظهروا لا لا ده سبحان الله العظيم في ركوب الطيارات وغيره تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في آية الركوب في أول الأنعام ويخلق ما لا تعلمون في آية الركوب انك بتركبوا حمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلقه ويخلق ما لا تعلمون اوعى تفكر انها تقف عند طيارات لا ده ويخلق ما لا تعلمون هيخلق بعد ذلك أشياء تركب أنت ما تعرفهاش ما لا تعلمون الشاهد أن هذا القرآن علم تام محيط بكل شيء فهو كلام الله تعالى العليم بكل شيء سبحانه وتعالى الأمر الثاني صاحب القرآن العظيم سبحانه وتعالى ذو حكمة تامة يبقى القرآن بعلم وإيه وبحكمة قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فلا تناقض ولا اضطراب ولا خلل ولا ابتعاد بحكمة قال تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين كتاب حكيم محكم متقن في لفظه في معناه يضع الأمور في مواضعها ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولا أحد الحكيم لأنه اشتمل على الحكمة كتاب الله الحكيم ربنا قال تلك آيات الكتاب الايه الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم فالكتاب الحكيم لأنه يحكم بين الناس بحكم وحكمة الأمر الثالث الذي صاحب القرآن المجيد فيه رحمة واسعة للعباد اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك تغنينا بها عن رحمة من سواك يبقى القرآن رحمة كانت يعني نمرة واحد علم اثنين حكمة ثلاثة رحمة القرآن رحمة قال الله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون القرآن إيه؟ رحمة رحمة فعلا الله عز وجل أنزل القرآن رحمة هذا القرآن من رحمات الله لهذه الأمة ومن أعظم رحمات الله لهذه الأمة إذا أخذت به وانتفعت به قال الله عز وجل للنبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم في سورة القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين القرآن ده رحمة ولذلك المعرض عن القرآن معرض عن رحمة ربنا ويقول له يا رب أنا عايز رحمة طب أهو بين ايديك رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى ذكر علماؤنا وأئمتنا عليهم رحمات الله وبركاته أن نعم الله على كثرتها تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما علماء قالوا إن نعم ربنا رغم أنها لا تعد ولا تحصى إلا أنها قسمين اثنين الأول نعمة خلق وإيجاد قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون خلق الإيجاد خلقك وخلق لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فدي النعمة الأولانية إن خلقك وخلق الكون لخدمتك وسخره لك النعمة الثانية نعمة الهداية والإرشاد اللهم كما خلقتنا فأنعم علينا بالهداية من نعمة الله عز وجل عليك أن يهديك اللهم اهدنا يا رب أن يهديك ونعمة الهداية هي الأعظم نعمة الهداية هي الأعظم من نعمة الخلق الذي خلق ولم تيسر له الهدايه قال تعالى فمن اتبع هداي فلا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نسأل الله العافية والسلام الأمر الرابع في القرآن احنا قلنا بقى ايه ان النعم حاجتين نعمة ايجاد ونعمة هداية والقرآن هو الهداية القرآن هو الهداية فيبقى نعمة الهداية اعظم والقرآن هو الهداية فيبقى القرآن اعظم النعم والرحمات اعظم النعم فإما يأتينكم مني هدى القرآن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الأمر الرابع احنا كده طولنا ولا لسه؟ وتصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا القرآن هو كلام الله بس الأولانية علم والثانية حكمة والثالثة رحمة الرابعة بقى إنه كلام ربنا فعشان كده لما يصدر كلام الكلام ده ياخد صفات المتكلم كلامه شوف بقى لما اقول لك ان ده كلام ربنا الله تكلم بهذا الكلام ده كلامه واداهولك وقال لك كلامي ده لك هدايه ولك رحمه ولك منفعه ولك مصلحه امشي وراه ولما تبقى معاه أبقى أنا معاك إن لله أهلين من خلقه وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته تبقى من خاصتي عشان كده القرآن يا جماعة وقبل ما ندخل في الكلام على القرآن نقول إن القرآن يحتاج مش عارف الكلام يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الانضباط في الكلام في دينه يحتاج القرآن أن تزل له مش تركع له يعني تميل له تسجد له قرآن لا لا لا وإنما إنك تخضع للقرآن ربنا قال وإنه لكتاب عزيز عشان كده العلماء لما يقولوا عن العلم الشرعي الكلام ده في مقدمة صحيح مسلم إن هذا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك يبقى كلام ربنا أولى بالكلام ده لكن واحد يجيب المصحف ويجيب المعاجم ويحط بقى ويبدا هشرح وهفهم والتفاسير لا لا لا لا هي مش عايزه كده ده هي عايزه ذل لله عز وجل وتدخل على القران انك انت مش فاهم حاجه واللي هيفهمك ربنا سبحانه وتعالى و لا غضاض على الإنسان أن يتذلل إلى ربه وخالقه صح ولا لا ربنا سبحانه وتعالى قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون هتستنكف أنك تكون عبد لله أنك تذل لله أنك أنت تخضع لله سبحانه وتعالى الغضاضة كل الغضاضة أنك تكون عبد العبيد الله وتأكد انك لو ما بقيتش عبد لله هتبقى عبد العبيد لازم لانك انت مخلوق اصلا عبد باصل الخلقة انت عبد فلذلك لو ما بقيتش عبد له وحده وده واضح مش شايفينه في الدنيا صح ولا لا سبحان الملك وقلت لكم اظن قريب ان الناس اللي اللي كانوا ممكنين واترموا دلوقتي في السجون أسيادهم اتخلوا عنهم أحوج ما يكونون إليهم ليه؟ لأنهم ربنا قال كده واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد حصل كده؟ حصل واقع شايفينه النهارده اليوم على صفحات الجرايد صور اه صور فين اسيادهم اللي كانوا شغالينهم اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله هم اول ناس تخلوا عنهم وتبرأوا منهم لانهم ما بقوش عبيد لله لانه لو كان عبد لله في الاصل ما كانش بقى عبد لحد تاني وساعتها ربنا ما يتخلاش عنه ابدا ابدا ابدا بيقول لي انا نفسي اتجوز قلت له مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان من مصلحتك انك ما تتجوزش فمعقد لك المساله دي اصل هو سيدك وانت عبده وهو يعلم بمصلحتك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فطول ما انت عبده ذليل له استسلم بقى انه يدبرك استسلم لتدبيره لك هو يدبر لك امورك ازاي مش موضوعك فده المدخل اللي احنا ندخل بيه على القران مش ندخل في جوات احنا هنفسر القران هنتعلم تفسير القران هندرس القران لا احنا هنحاول نفهم من القرآن ازاي نوصل لربنا اكتفي على هذا المقدار واسأل الله جل جلاله ان يجمعنا واياكم دائما على ما يحبه ويرضاه اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم ارزقنا حفظ القرآن وارزقنا تلاوة القرآن وارزقنا العمل بالقرآن اللهم ارزقنا نور القرآن وارزقنا هداية القرآن اللهم ارزقنا فهم القرآن وارزقنا علم القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا